على من يحصي
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أحبتي في الله احنا كان موضوعنا في هذه الليلة عن صفة من صفات الله عز وجل صفة عظيمة صفة جميلة صفة جليلة آه، وكنا وعدنا ان احنا سنرى بعض آيات الله وعجائبه في خلقه احنا مش هنبعد كثير ولكن استثناء انا بستسمح حضراتكم في هذه الليلة ان نتحدث عن شيء غال على علينا جميعا في كل قلو- في كل قلب مسلم على وجه الارض وهو القدس الجريح القدس آه، بستسمح حضراتكم ان الليله دي تبقى حلقه خاصه بعيدا عن عجائب الخلق وهي ايضا عن عجائب الخلق ولكن عجائب الخلق في الاحداث آه، بستسمح حضراتكم ان تكون الليله دي عن القدس واخترنا لها اسم وقدساه وقدساه وقدساه القدس ينادي هل من من يمد لنا الأيادي فإني فإني أتألم تحت وطأة الأعادي ولكن أرى النصر بادي القدس له قصة وله أحداث القدس مهما مر به من أحداث لازم يبقى عندنا أمل ليه لازم يبقى عندنا أمل؟ هقول لكم ليه القدس اسم على مسمى القدس جاي من ال- من القداسة والقداسة معناها حاجتين الشيء الطيب جدا يسمى مقدس والأمر الثاني إنه يبقى مبارك يبقى مبارك لو خدنا مثل الملائكة كانوا يقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليه؟ لأن من أسماء الله تعالى القدوس يعني إيه القدوس؟ القدوس الذي لا عيب فيه ولا ريب فيه ولا شر فيه الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا منزه عن كل نقص مبرأ من كل عيب الله لا ينام لأنه القدوس المقدس عن النوم فهو لا ينام سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم الله تعالى مقدس عن الزوجة والولد قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله تعالى قدوس عن الشريك والشبيه والمكافئ والنظير قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى منزه, منزه أن يكون مثله شيء قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى هو القدوس عن الظلم قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله مقدس عن النسيان قال قال موسى عليه السلام حين سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله لا ينسى الله لا يضل فالله تعالى هو القدوس القدوس سبحانه وتعالى أعطى اسم القدسية لمكان في هذا الوجود وهو القدس القدس قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مبارك مكان فيه بركة مكان كان عايش فيه زكريا وكان عايش فيه يحيى وكان عايش فيه عيسى عليهم السلام جميعا وكانت عايشة فيه مريم مكان تنزلت فيه الملائكة مكان كان هناك أنبياء ورسل بل وعائلات كاملة من الأنبياء والرسل موجودة في هذا المكان فهو مكان مبارك مكان طيب مكان فيه بركة في الدنيا وبركة في الآخرة هذا المكان هذا المكان في يوم من الأيام ستحدث عليه أحداث عظيمة إيه ده يعني إيه الموضوع ده يجرنا علشان نستبشر وهو في يوم من الأيام هيحصل على هذا ال ال ال ال في هذا المكان على هذه الأرض احنا شايفين طبعا القدس جريح ومسكين ومضيع آه. القدس لم يضع إلا بتقصير أبنائه لا أقول أبناء فلسطين ولكن الأمة عموما الأمة عموما دي مقدسات أمة ما ينفعش واحد يجي يطلعك من بيتك وياخد البيت وتقول له طب شكرا لا دي مقدسات أمة الأمة كلها لازم تدافع عنها فربنا سبحانه وتعالى جعل للقدس ميزة عظيمة منها أن هذا القدس هذا البيت المقدس لن يموت لن يموت وجعل حوله أناس يحاربون عنه ويدافعون عنه لن يخذلوا ولن يزولوا إلى يوم القيامة يعني إيه؟ يعني القدس عمره ما هيروح القدس عمره ما هينهدم القدس اتحرق آه المسجد الأقصى اتحرق آه و- و- وممكن يكون اتكسر وممكن لكن هيتبني تاني ولو كسروه هيتبني تاني ولو خربوه هيعمر تاني لان القدس ده في يوم من الايام لما دخلت الحروب الصليبيه في العصور الوسطى جعلوا القدس كنيسه لمده بضع وتسعين سنه وحطوا عليها ال- الصلبان وبرضه القدس رجع تاني للمسلمين ورجع مقدس تاني ورجع في حوزتهم القدس القدس دي كانت اصبحت في يوم من الايام عاصمه للدولة الصليبية ولكن ربنا جعلها مرة تانية آه، في من بلاد المسلمين وهكذا هي الأيام دول وسترون النبي عليه الصلاة والسلام قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم من خذلهم لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم, وهم على ذلك يعني القدس هيفضل طول عمره موجود واللي بيدافعوا عنه هيفضلوا طول عمرهم موجودين ومهما خذلوا ومهما تركوا ومهما آه، يعني ومهما آه، يعني لم يساعدهم أحد لم آه، يعينهم أحد الله سيعينهم سبحانه وتعالى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى آه، آه، أن النبي عليه السلام قال يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة المسجد الأقصى يا إخواني نتذكر فضائل المسجد الأقصى عشان فعلا وقدساه وقدساه سبحان الله العظيم ده احنا لو نبي من الأنبياء عدى في مكان الناس هتعتني بالمكان ده جدا يعني نبي الله إبراهيم وقف على حجر في مكة الحجر ده إلى الآن موجود هناك في مكة ومتحوط عليه ومعمول زي بالظبط إن- إن جوه آه، متحف والناس بت- ب- عمالة تنظر إليه وتشوفه وبتصلي خلفه إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي المقام الذي كان يقوم فيه نبي الله إبراهيم تخيلوا بقى مش نبي الله إبراهيم لوحده لا ده نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل الأنبياء والرسل جمعوا جمعوا فين جمعوا في المسجد الأقصى كلهم بما لم يجتمع هذا العدد من قبل ما اجتمعوش في مكة ما اجتمعوش في المدينة لكن اجتمعوا في المسجد الأقصى سبحان الله العظيم ليه عشان تعرفوا ميزة هذا المكان عشان تعرفوا قد ايه له فضل عظيم م- المكان ده له فضل عظيم كل الانبياء والرسل اجتمعوا في هذا المكان لا ده انا عايز اقول لكم كمان حاجه ده اجتمعوا بعد موتهم يعني ايه يعني لو كان في شيء مستحيل يحصل فهو بيحصل في المسجد الأقصى ربنا سبحانه وتعالى أحياهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين الحديث في البخاري كلنا عارفين والحديث صحيح والعجيب أنه هو محطة الانطلاق إلى المعراج أنه محطة الانطلاق إلى المعراج من فضائل المسجد الأقصى إن في هذا المكان المبارك سيظهر المهدي وسينزل المسيح ابن مريم وسيكون المهدي هناك وسيظهر المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال مش بقول لكم مكان مبارك الحقيقة آه، آه، يعني احنا عايزين نتعايش بقلوبنا مع المسجد الأقصى ما ينفعش ما ينفعش واحد يقول لك طب ما تهدموا المسجد الأقصى وتبنوه في حتة تانية ما ينفعش دي مقدسات دي مقدسات ده واحد ما بيفهمش يعني ايه دين وما يعرفش يعني ايه مقدسات لا يجوز لا يجوز ده وقف إسلامي لا يجوز إن واحد يتكلم عنه بالطريقة دي عشان كده يا إخواني آه، يعني أنا أحبكم معايا آه، نسترجع عز المسلمين و و و قد ايه المسلمين تفوقوا في بعض الاوقات و و واوقات مش بعيده لكن قبل ما نشوف هذا العز او يعني الايام الماضيه نسترجعها مع بعض آه تعالوا نشوف قد ايه هم قساه تعالوا نشوف بعض الشكايات وبعض المشاهد التي قد تكون مؤلمة مش هجيب مناظر ضرب و- وجروح لأن الحقيقة أنا لا أحب مثل هذه الآلام ال- المبرحة إلا إذا دعتنا الضرورة أن احنا نراها لكن أنا عايزكم تتعاملوا بقلوبكم وعقولكم مع بعض الناس أو بعض الأطفال اللي ممكن نشوفهم ويكونوا بيعبروا عن هذه الآلام في هذه الأماكن المباركة تعالوا نشوف أولادنا بيتكلموا إزاي ده طفل بيشتكي تعالوا نشوفه عايز يقول لنا إيه يجي يشوف حالتنا يشوف اولادنا كيف مرتمين في شي في الصفوف قاعدين آه على البلاط لا في فراش ولا اكل ولا مي ولا كهرباء هذه حياه هذه هذا حصار هذا اكبر حصار هذا اعظم حصار لاسرائيل بقول يعني يشوفنا يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج اطفال بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات و... واجتياح بلاقيش برامج اطفال اتسلى اتعلم منهم بلاقيش آه، رسوم متحركه العاب آه، أت- اتفرج علينا اتسلى كل ح- تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه احنا هنا لا في أك- آه، اكل ولا مي ولا شرب ولا ولا شيء هنا احنا هنا مرميين زي الشحادين مرميين شوفوا الشعب ال- الثاني كيف ه- آه، قاعد وبيلعب وبيضحك وبيفرح احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا ولا بناكل ولا بنشرب ولا ولا اشي بيسوونا ولا بق ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا اكل و- او اشياء
آه، يعني هقول لك ايه يا ابني لعل يعني لعل الفرج يكون قريب ولكن آه، آه، شوفوا لا اكل ولا شرب ولا دواء ولا شيء ده بالنسبة لطفل ده طفل عنده حوالي خمس سنوات بيشرح مشكلته وجوده في مكان مقدس زي ده شوفوا بيتكلم ازاي تعالوا نشوف بقى بنت تانية فقدت أهلها كلهم أسرتها كلها ماتت آه، في الاجتياح الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكو- يتقبلهم في الشهداء تعالوا نشوف هي عايزة تقول لنا إيه برضه هي كمان
أغيث غزة وأقول اعذرونا إن طرفنا إن في أعماقنا الموت الزؤام لا أظن لا أظن الصارخ المذبوح إن صاح يلام اعذرونا إن فتحنا مرة أفواهنا أنتنت ألفاظنا من شد اللسان كلمة المعروف كلمة المعروف شاقت وهي تهيا في الظلام يا عرب يا مسلمين يا بشر أتساءل أهو عيب أن أقول الحق جهرا أهو عيب أن أقول الحق جهرا أم, أم هو خرق للنظام
رزقكم كأنما عقمت كرامتكم عن الإنجاب قطع الله لسانا يأنف الصمت الحرام
شوفوا يعني أولادنا في فلسطين وفي القدس وفي غزة بيقولوا لنا إيه بي- بيكلمونا عن إن إحنا نتكلم بالحق طيب إيه رأيكم تيجوا نشوف الإسرائيليين بيعلموا أولادهم إيه الم... في المدارس اليهودية للأطفال الصغيرة ده, ده مش بس كمان في المدارس العادية لا ده في المدارس بتاعت اللي فيهم آه، مشكلة في السمع يعني بيسمعوا بالعافية آه، تعالوا نشوف وركزوا معايا عشان تعرفوا هم بيعلموهم ايه انا هقولها لكم عشان يمكن ما تلاحظوهاش من اول مرة المدرسة واقفة وبتقول لهم مملكة إسرائيل بتشاور على النجمة وبعدين من النيل إلى الفرات خطين الأزرق ودي طبعا رموز ال- العلم الإسرائيلي النجمة اليهودية معروفة اللي هم بيسموها نجمة داوود وبعدين خط أزرق فوق عبارة عن النيل آه، لا مكنهم الله منه أبدا وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها آه، أمنا أمانا آه، هي وكل بلاد المسلمين والفرات طبعا آه، آه، في سوريا وفي العراق أسأل الله سبحانه وتعالى أن آه، يفرج عن أهل العراق وأن يبارك فيهم وأسأل الله سبحانه وتعالى يعوضهم عما فقدوا فهم هي بتقول لهم مملكة إسرائيل بتشاور على النجمة وبعدين من النيل اللي هو الخط الأزرق اللي فوق في الخ- في العالم الأبيض إلى الفرات الخط الأزرق اللي تحت وهو ده اللي بيعلموه لأولادهم وده كلام باطل بس قبل ما نشوف معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أهلا يا مريم إزيك
شخص إليكم كثيرا الله يبارك فيك يا مريم وبارك الله فيك
ممكن أن نفيد على القدس
آه, آه ممكن بس نعم.
آه اتفضلي يا مريم
وردتنا تبدو زابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راهلة نلالا يا نور العين وردتنا تبدو زابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة للالا يا نور العين زابلة كزهور بلادي دمعة كنور القدس والأحزان تلف فؤادي وأقاوم في نفسي اليأس يا أختي ربي يحميك يا حلم الفجر المنتظرة هذا نبض العزة فيك يا جيلا يحترم النصر جزاك الله خيرا يا مريم ربنا يكرمك آه، عشان بس احنا الوقت ربنا يبارك فيكي وفي مساعيكي وسلامتنا لكل اهلنا في ايطاليا تعالوا نشوف المدرسه بتعلم ايه للاطفال آه، وازاي كلمه الباطل عندهم بدات تكتسب ثوب الحق
منين لألف لألف منين لفرات منين لفرات حقارة إسرائيل من نيل لفرات من نيل لفرات حقارة إسرائيل من نيل لفرات
تقول لهم دوله اسرائيل من النيل للفرات ان شاء الله لا مكنهم الله من ذلك وباذن الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا و... واسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بنصر المسلمين آه، ده اللي بيعلموه لاولادهم شوفوا بقى هو ده اللي هم بيلقنوه للاولاد تعالوا شوفوا اللي الاولاد تعلموه من القسوه والظلم حتى هم نفسهم اكتشفوا الظلم العالمي سواء كان في المجالس ال- ال- العالميه للامن و... و... وازاي بيجوروا في الحكم لاسرائيل ضد الفلسطينيين من غير ادنى حق وشوفوا طفل استضافوه في احد الفضائيات بيكلموه آه، كان رايح مؤتمر علشان آه، ينصر اطفال فلسطين تعالوا شوفوا وهم بيكلموه انفجر واتكلم قال ايه والله انا طبعا يعني انا فوجئت زي ما انتوا هتفاجئوا هو هيقول ايه اتفضل
احنا اجينا لهون شان نوقف مع اهلنا اللي بدير الزول اللي راحوا ضحية استعمار غاشم نحن اذا بنفكر بس كثير انه بدنا نهجم على اسرائيل بمجلس الامن وكل كل الدنيا بتقوم وتوقف اما امريكا قامت وضربت دير الزول ما عاد عكا شيء بدنا جايين لهون شان كل الرجال يحاسبوا يلي قتلوا دير الزول مو جايين نحن مشان هيك بس منظر نحن رح نكبر ون- ونشيلك من ارضك يا امريكا نحن رح نكبر ون- ونشيلك من ارضك يا امريكا رح نكبر ون- ونشيلك من ارضك يا امريكا
شوفوا ده طفل ده ما حدش علمه الكلمتين دول هو ده طفل بس شاف التصرفات العالمية وازاي الظلم وازاي القهر والجبر وال... وال... وده طفل يعني يدوب لم ي... ي- لم يصل إلى العاشرة من عمره الحقيقة أنا يعني آه، نفسنا نرجع شوية بقى لأيام ال- العز والكرامة أيام انتصارات أكتوبر الحقيقه نصر اكتوبر ده انا من جيل اكتوبر وانا لا انسى ابدا اكتوبر وجمال اكتوبر وانتصارات اكتوبر والعز اللي الواحد شاف والله العظيم انا اناشيد انتصارات اكتوبر مأثره فيا الى الان انا والدي لما جه يدخلني المدرسه ف بيقولوا له ابنك صغير سنه مش هينفع تدخله ده صغير سنه قال لهم ده مواليد اكتوبر والله دخلوني صغير سنه علشان انا مواليد اكتوبر شوف إيه، انا عايز اقول لكم يعني الله يرحم والدي ويرحم الجميع ايام كانت كلها عز كانت كلها راحه شوف آه، الله اكبر والانتصارات وكل كلا كل الكلام كان فيه ايمان وكان فيه ثقه بالله تعالى وكان فيه عز بالنصر وكان فيه الحاجات دي انا سعيد بها جدا والحقيقه احنا كلنا عارفين ابطال اكتوبر وانتصارات اكتوبر والجيش المصري والعبور وسينا والله بتاثر لغايه دلوقتي بس بصراحه آه، في ناس ليهم برضو حق علينا عايزين نعرف حقهم ونقد- ون- ون- ونأديه الحقيقة آه، في بطل كان آه، برضه في حرب أكتوبر آه، آه، أدى دور عظيم وساعد إخوانه ومدلهم إيده وقطع البترول آه، السلاح الفعال عن أوروبا لكن إيه اللي خلاه عمل كده ها هو إيمانه بالكفاح في سبيل الله عز وجل وبالجهد الصادق لنصر أمته تعالوا نسمع آه، هذه الشخصية ال- العظيمة هو شخصية الملك فيصل رحمه الله تعالوا نسمع ونشوف التميز قبل الحرب سنة 69 يوم ما القدس اتحرق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس يوم ما القدس اتحرق تعالوا شوفوا الملك فيصل بيقول إيه وتعالوا شوفوا في انتصارات أكتوبر 73 الملك فيصل بيقول إيه تعالوا نسمع كلنا ونستحضر أيام العز دي ونشوف قبليها كان حزين إزاي ولكن بعدها كان قوي وكان متين وبيكلم المذيعين بمنتهى الثقة وهم سواء كان العالم الأوروبي أو الولايات المتحدة إزاي بيتذللوا علشان يرحمهم من مقاطعة البترول اتفضلوا
أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي فإنني حينما أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار عايز أقول لكم يا إخواني أكوابها إن موضوعة الملك فيصل كان بيبكي في هذا وأبوابها الخطاب مرفوعة كان بيبكي بحرارة في هذا الخطاب وصحابها ويقول يا رب يا- ارزقني الشهادة قبل أن أعيش وأرى آه، المقدسات مولها هنا بقى لما منع النفط السعودي في حرب 73 وكل أبطال أكتوبر اجتمعوا في آه، تحرير آه، سيناء والبلاد ال- المسلمة إخواني ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي أين هو الضمير العالمي إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به فماذا يخيفنا هل نخشى الموت وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله أيها الأخوة المسلمون نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية إنما دعوة إسلامية دعوة إلى الجهاد في سبيل الله في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله
Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East?
أول كل شيء زوال إسرائيل أول كل شيء زوال إسرائيل
The first thing is the extermination.
on Jerusalem. Is there any possibility of coming to an agreement about this problem?
صاحب الجلالة إن القدس هي أصعب نقطة في مشكلة الشرق الأوسط وفي الصراع ال- في الشرق الأوسط فما هو وجهة نظر ما هي وجهة نظر- نظر جلالتكم عن مشكلة القدس وهل هناك أي إمكانية في حلها حل هذه المشكلة؟
وجهة نظرنا أن عودة القدس إلى الإدارة العربية أمر حيوي في نظرنا ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك
رحم الله الملك فيصل ورحم الله كل أبطال الأمة الذين ساهموا في هذه الانتصارات شوف يا إخواني قبلها كان بيبكي وبيدعو ل- لل يعني للجهاد وبيدعو للصبر على ان- نصر المقدسات وبعد ما انتصر وبعد ما آه، حصلت انتصارات اكتوبر و- وفلح سلاح البترول جم هم لحد عنده بيسالوه طب ايه راي ف- جلالتك في مساله القدس قال لهم مساله القدس مساله حيويه لا تنازل عن القدس قالوا له طيب ايه رايك في اسرائيل قال لهم اول شيء زوال اسرائيل شوفوا الكلام سبحان الله العظيم شوف منتهى القوه وده ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في الشهداء معنا اتصال من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم تقريبا الاتصال انقطع آه، الحقيقة شوفوا دي كانت أيام عز بس أنا برضو عايز أقول لكم إن اليهود مهما علوا برضو هينزلوا والله ومهما انتصروا برضه هيهزموا ومهما انتشروا برضه سيزولوا أنا عايزكم آه، نرجع كده بالذاكرة آه، إلى وقت كانت اليهود فيه مسيطرة على العرب وكانوا بيحركوا ال- ال- ال- العرب وكانوا بي- بيثيروا الحروب ولكن حكم الله عليهم بالزوال قال تعالى آه، لا يقاتلونكم إلا من وراء قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أنا عايزكم تتصوروا اليهود دول مفككين هم طبعا متصورين إن هم أقوياء لكن لا هم ضعفاء ليه؟ أمام الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله تحصنوا من النبي عليه الصلاة والسلام و- وجابوا أكل وشرب و- وقعدوا في ال- في الحصون بتاعتهم و- آه، و- وظلوا متحصنين في الأسوار بتاعتهم طب والنتيجة كانت إيه؟ هم بنفسهم خربوا بيوتهم بإيديهم وكسروا بيوتهم بإيديهم علشان ي- يرحلوا من المدينة أجلاهم رسول الله من المدينة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إيه رأيكم تحبوا نشوف مع بعض حصون خيبر التي فتحها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاه رسول الله الراية و... و... ونشوف خيبر لما خربت قال رسول الله الله أكبر خربت خيبر وقد خربت خيبر إلى الآن وتعالوا نشوف الحصول بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد الله يبارك فيك يا عم الشيخ أمين ربنا ينفع بيك وأشهد الله إني أحبك في الله حبك الله أخي معك أخوك أحمد علي من الأردن أهلا أسأل وسهلا الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يا علماء قناة الرحمة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين
صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين كل الموحدين بهم خير يا فضيلة الشيخ أمين بس عايز اللي هو ينفض التراب اللي عليهم عايز اللي ياخذ بإيديهم وهذه القناة أسأل الله عز وجل أن تكون قناة عامرة بالإيمان ويعم إيمانها ونورها على جميع الموحدين آمين.
ومن خلالك يا شيخ أمين أنا بدعو كل مسلم بيشاهد القناة يأخذ بيد أخوه المسلم ويخليه يقعد يستمع لفضيلة الشيخ يسمع على الأقل لو سمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لم يحرم حتى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اتصلت إلا أن أقول لك إني أحبك وأحب هذه القناة حبك وبارك الله.
الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر مع عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ وأنتم طيبين
أ- أيوة يا شيخ نعم أ، حضرتك معايا نعم يا فندم أ، كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين أ، والله يا شيخ أمين يعني موضوعك النهاردة مهم جدا وفعلا شيق وممتع فبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا أقصانا أ، ردا جميلا و... ولا يمكنه ولا يمكن الأعداء منه يا رب العالمين آمين.
ونسأل الله العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويحرر القدس من أيدي المغتصبين ويعم السلام على كل بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين شكرا جزاك الله خيرا وجزاك.
السلام عليكم وجزاكم تعالوا بقى نشوف خيبر اللي كان بيعتز بها اليهود زي ما بيعتزوا دلوقتي او كانوا بيعتزوا في 73 بخط بارليف وزي ما بيعتزوا دلوقتي بالجدار الفاصل وزي ما بيعتزوا دايما بالصواريخ المضاده و و و تعالوا نشوف ايامها كان حصول خيبر كذلك وخربت خيبر الى الابد وتعالوا نشوف منظر حصول خيبر بعدما خربت الى الابد دي الأماكن اللي كان عايش فيها اليهود حصون طبعا بالنسبة ل 1400 سنة شوفوا النخيل اللي كان على أيامهم سبحان الله العظيم لا زال موجود آه، شوف الحصون دي حاجات موجودة شوفوا ازاي ليها أبواب وليها حجرات وليها أسوار وأسقف قوية جدا من من خشب النخيل آه، شوفوا ازاي النبي عليه الصلاة والسلام قال خ- الله أكبر خربت خيبر وسبحان الله العظيم لم تعمر خيبر بيهودي واحد بعد ذلك شوفوا ازاي آه، خيبر دي كانت حصون في المدينة المنورة والنبي عليه الصلاة والسلام آه، لما رأى خيانة آه، اليهود آه، بعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمن معه من الجنود وتحصنوا وكانت معركة عظيمة وكبيرة انتصر فيها علي بن أبي طالب وفتح حصون خيبر والنبي عليه السلام بشره قبل أن يذهب وقال يأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ثم أعطى عليا الراية فانتصر علي رضي الله عنه وفتحت خيبر ولما دخلها رسول الله قال الله أكبر خربت خيبر وديكم شايفين آدي ال- البيوت والحصون و والنخيل والقرى المحصنة كلها خربة إن الذي أخرجهم من خيبر قادر سبحانه وتعالى على أن يخرجهم من المسجد الأقصى شوفوا ازاي ادي خيبر التي خربت ده علشان ما حدش ييأس شوفوا علم مكتوب عليه لا اله الا الله موجود على حصون خيبر الان التي كانت تسب هذا الاله سبحانه وتعالى والذين كانوا يقولون يد الله مغلوله والذين كانوا يقولون نحن آ- آ- ان الله فقير ونحن اغنياء هو نفس الإله سبحانه وتعالى الذي قذف في قلوبهم الرعب وأخرجهم من هذه الأماكن الطيبة المباركة وهم الآن في في مكان مقدس وطيب ومبارك ويريدون به الأذى بل ويؤذونه ويؤذي المسلمين الموحدين فالله سبحانه وتعالى وليهم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد وقال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فلا وإن وإن يخذلكم فلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فلا نصر لكم من بعده فأحبتي في الله آه، يعني آه، هذا اللقاء القصير كنت أتمنى يكون أطول من ذلك وكان معنا الحقيقة فقرات أكثر من ذلك ولكن آه، إن شاء الله بإذن الله لنا فرصة أخرى وسنستكمل اللؤلؤ والمرجان في المرة القادمة بإذن الله عز وجل ولكن نختم بهذا النشيد الجميل يا قدس والحقيقة هذا النشيد العزيز جدا على قلبي نختم به بإذن الله عز وجل ليكون مسك الختام
يا مهو البستان أشرق النور في كياني نور في كياني يا قدس يا قدس يا مهو البستان أشرق النور في كياني نور في كياني عمر جاء بالفتوح مشرق بالهدي الصحيح بالهدي الصحيح اذكري لي صلاح الدين قال للنصر في حصيني نصري في حصيني آه لو كان كل حيني واحد مثله كفاني مثله كفاني يا قدس يا قدس يا مهو الوجدان أشرق النور في كياني نور في كياني
بقينا قاعدين ناكل ذره ومبسوطين ابوي وعدنا اللي بنجح يروح البحر كلنا نجحنا ورحنا في الاجازه مبسوطين قاعدين لهم اليهود خبطوا قضايا التحذير شردنا لهم اليهود خبطونا وصل الزلم اليهود خبط خبطونا ضيقوا حولنا اليهود كلهم غادر حقود غادر حقود فمتى نصرنا يعود آه يا قدس يا جناني قدس يا جناني قد تلو جرد الرجال يتام قياد العيال قياد العيال نسقوا النور والجلال ربنا كيف بالهجران كيف بالهجران فمتى قدسنا تعود فمتى ينجلي اليهود ينجلي اليهود ديننا وحده يسود هكذا يرتقي زماني يرتقي زماني من غير غير غير غير